بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين اقرا مع حضراتكم نفس المزمور اللي آه، قريناه الاسبوع اللي فات ونعتبره هو المزمور المتكرر في قراءات وتاملات الصوم الكبير مزمور 24 للرب الارض وملؤها المسكونه وكل الساكنين فيها لانه على البحار اسسها وعلى الانهار ثبتها من يصعد الى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه الى الباطل ولا حلف كذبا يحمل بركه من عند الرب وبرا من اله خلاصه هذا هو الجيل الطالبه الملتمسون وجهك يا يعقوب الليلويا في البدايه قبل ما نبتدي تاملنا آه، بنرحب بوفد كنسي من قيادات الكنائس الإنجيلية بألمانيا وسويسرا بيزورونا هنا في مصر برئاسة الدكتور القس ثروت قادش رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدولية لحوار الأديان والثقافات ومعنا أيضا القس رفعت فكري الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط بنرحب بوجودهم وبزيارتهم للكنيسة القبطية هنا في مصر برحب أيضا آه، بالآباء الرهبان الأحباء في دير قديس الأنبا موسى القوي بطريق العالمين والأب الأسقف المسؤول عنهم والمشرف عليهم نيافة أنبا ساويرس وفرصة طيبة أنهم يحضروا ويانا النهاردة ويحضروا ويا أسقفهم وفرصة حلوة في الصوم الكبير إن يكون في مرة تحضروا ويانا الاجتماع هنا وناخد بركة الدير وبركة القديس الأنبا موسى وبركة الأب الأسقف وبركتكم كلكم حسب خطة الكنيسة في الصوم الكبير وكنيستنا كل ما ندور في آه أعمقها نلاقي إن بتحط لنا منهج علشان نقدر نعيش بيه فمثلا في الصوم الكبير اللي فيه الأسابيع الأسبوع الأول مثلا أحد الكنوز أحد التجربة أحد الابن الضال كل أسبوع له عنوان وكل أحد له مشهد أو موقف من الكتاب المقدس لكن كمان في القسمة بتاعت الصوم اللي بنصليها في الكنيسة بنختمها بعبارة مهمة قوي هي طول القسمة بنقول الصوم والصلاة بيعملوا كذا وعملوا كذا ونقول هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصوم والصلاة والجنس يعني أي أي خطية بأي شكل وبأي صورة لا يمكن أن تبرح من عند الإنسان إلا بالصوم والصلاة لكن في الختام بقى بنختم بعبارة مهمة جدا وإن كانت زي المحطات كده نقول كده ونحن أيضا فلنصم عن كل شر بطهارة وبر وأرجوكم يا أحباء ألا تعتبروا إن دي مجرد كلمات كلمات آه، يعني كلمات حلوة لا ده مش كلام ده خطة وعمل ومقياس بتقيس عليه نفسك ونحن أيضا فلنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة ونتناول منها بشكر لكي حط بقى المقياس لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت دول ثمان محطات بنحاول نطبقهم على أسابيع الصوم المقدس في الأسبوع اللي فات وقفنا عند المحطة الأولى قلب طاهر ودي آه، مرتبطة بالأسبوع الأول اللي هو أحد الكنوز اللي نحتفل بيه الأسبوع الجاي يوم الحد والبداية دايما القلب الطاهر النهاردة بنتكلم عن المحطة الثانية وهي شفتين نقيتين شفتين نقيتين والسيد المسيح في التجربة على الجبل كان الشيطان يتكلم بشفاه مزورة اللي عشان كده بنسميها تجربة التجربة الأولى والتجربة الثانية والتجربة الثالثة والسيد المسيح كان يرد عليه بشفاه مقدسة فهو القدوس ويتكلم بالوصية حسب الوصية عشان كده إن كان كنزك هو في قلبك فالكنز الصالح هو الذي ينتج أقوالا صالحة تنطق بها شفتين وعايز الفت نظركم لحاجه م- جميله في الكنيسه ان من ال... احنا بنستخدم ادوات موسيقيه بسيطه خالص الدف والتريانتو دي الادوات الموسيقيه ودي طبعا لها تاريخ في الكتاب المقدس وفي العهد القديم لكن الدف اللي بنستخدمه ده هو وسيله تعبيريه لنا كلنا على الشفتين النقيتين يعني طول ما انت شايف الشماس ماسك الدف وعمال بيطلع منه نغم حلو والنغم الحلو ده مرتبط باللحن وبكلامه وبالموسيقى بتاعته انت تكون على هذا المثال شفتاك يا عروس تقطران دسما زي ما بنقولها كده في التعبير البسيط فلان انت كلامك بنقط سكر بنقولها في التعبير الشعبي المصري بتاعنا فشفتين نقيتين وكأن كل مرة بتحضر في الكنيسة وبتشوف الدف وهو بيطلع النغم ده هي دعوة لك شخصيا لكي ما تمتلك الشفاه النقية تعالوا نبتدي آه، الرحلة مع الشفتين النقيتين الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه ودي في لوقا ستة وخد بالك احنا بنستخدم التعبير ده في فترة الصوم علشان احنا في فترة الصوم بنمتنع على جزء من الطعام هذا الامتناع المادي هو أيضا وصية ليك إنك تمتنع إن شفاهك تنطق بأي شيء غير الكلام المقدس زي ما هشرح لكم دلوقتي إيه اللي بيمنع إن الإنسان ما يبقاش عنده شفاه نقية ثلاث حاجات أول حاجة بتمنع الإنسان من الشفاه النقية أو شفتين النقيتين اللسان المتلون يعقوب الرسول بيشرح الحكاية دهيت بوضوح شديد يقول أما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله هو شر لا يضبط مملوء سما مميتا به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين تكونوا على شبه الله اللسان المتلون هو الذي يبارك شوية ويلعن شوية تلاقي كده كلمة حلوة طالعة منه وبعدين يتلون تلاقي كلام وحش طالع منه ويكمل يقول من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة لا يصح يا إخوتي يعقوب الرسول أن تكون هذه الأمور هكذا ألعل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر عين ميه لما نشوفها في الارض العين دي يطلع ميه حلوه عذبه يطلع ميه آه، مالحه يا تطلع ميه نستفيد بيها في شرب أو في زراعة أو في استخدامات أخرى أو تطلع مية مالحة استخدامها يبقى محدود للغاية أو ملوش أي معنى للحياة يعني فاللسان المتلون هو اللسان الذي بيمسك السيرة ويتكلم في حق الناس و- وسلسلة الخطايا التي لا تنتهي لسانك ايه لسانك بيبارك ربنا ولا بيمسك الناس اللي اتكونوا على صورة الله ويمسك في سيرتهم ويبتدي يلعن بأي صورة من صور اللعن ده أول حاجة تمنع الإنسان من الشفاء النقية الحاجة التانية اللسان المتملق والمتملق ده ربنا يحفظكم ويحفظنا منه إنسان آم، عنده كده كلامه فيه خلطة والخلطة دي اتكلم عليها آه، داود النبي في المزامير هقراها وإياكم عشان تشوفوا إزاي داود النبي بيعلمنا يقول يتكلمون بالكذب كل واحد مع صاحبه بشفاه ملقة بقلب فقلب يتكلمون يقطع الرب جميع الشفاه الملقة واللسان المتكلم بالعظائم الذين قالوا بألسنتنا نتجبر شفاهنا معنا يعني صور واحد حاطط قوته في الكلام الذي يخرج من شفتيه قال بألسنتنا نتجبر وشفاهنا معنا من هو سيد علينا ده كأن داود النبي عايش وهنا النهاردة وبيعمل كده يعني شرح لما في الحياة اللسان المتملق شوف بقى الخلطة بتاعته أولا فيها كذب والكذب ده يمنع نقاوة الشفتين تصور كده آه، شفايف الإنسان لما بتبقاش نقية أو تبقى متأسف في الكلمة أقولها ملوثة يمكن بعينينا ما نشوفش التلوث لكن نسمعه بودنا والتملق الخلطة الأولى كذب التاني بقى تملق وده شكل من أشكال الكذب يمدح واحد على الفاضي ويقعد يمدح واحد ويقول كلام معسول ولكن ما هوش حقيقي ويبقى من ورا الكلام ده يقصد حاجة أو يطلب حاجة أو بيبحث عن حاجة أو واحد ما فيهوش صفات جيدة خالص وهو عمال يتملقه والتملق هنا خطية من الخطايا الكبيرة في حياة الإنسان وبعد التملق قلنا كذب حط عليه تملق وبعد كده بيبتدي يتكلم بعظائم بانتفاخ بكبرياء بتجبر والتجبر ده بقى فيه ظلم وفيه كلام قاسي وعايز اقول لكم ان احيان الكلمات تجرح اكتر من السيوف يعني الكلمة ممكن تتقال تجرح انسان وجرحها صح ما بنشوفش دم لكن هذا الجرح ممكن يستمر ينزف وقتا طويلا وربما حياة الإنسان كلها عشان كلمة تتقال وهو بيقولوا شفاهنا معنا مين يقدر علينا أرجوكم تتخيلوا وياي آه، مقدار التجبر فكيف تكون شفتي هذا الإنسان وبيستخدم كلامه لكي ما يسود على الآخرين يكون سيد وعشان كده الكتاب قال لنا بكلامك ها، تتبرر وبكلامك تدان أحيانا الناس وأرجوكم وإحنا في فترة الصوم بنعتبر يعتبروا إن الكلام ده يعني معلهوش آه، رقيب لكن كل كلمة يعطى عنها حسابا وجوابا كل كلمة تقول لي ده كلام في الهوى أقول لك لا عند ربنا محسوب ومعدود ومتسجل انتبه واحترس ممكن تكون صايم صوم الأكل وبتيجي القداس المتأخر وكل حاجة لكن لسانك ليس لسان عفيف اللسان المتملق نمرة ثلاثة اللسان المزيف والمزيف ده الذي تنعدم فيه المحبة مش محبة خالص لا في محبة ولا في وفاء ولا في إخلاص ولا في أمانة لسانه كده لسان منعدمة فيه المحبة وعلى رأي بولس الرسول يقول إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو سنجا يرن سنجا يرن اللي بنشوف الموسيقى العسكرية في أدوات موسيقية بتطلع موسيقى عالية جدا خالص خلاص يروح الصوت مفيهوش أي حاجة غير الأدوات الموسيقية التانية بقى اللي صوتها بيبقى مستمر الصورة دهيت إن لسان منعدم فيه المحبة المحبة الحقيقية وعايز أقول لك الإيمان العامل بالمحبة إيمان عامل بالمحبة واشرحها بعد شوية اللسان ما فيهوش المحبة مش المحبة معناها إن أنا هجري الآخر وأقول له أنا بحبك مش دي المحبة لكن في كلام حتى احنا بنقولها في تعابيرنا الشعبية نقول فلان ده كلامه يتحط على الجرح يطيب كلمة كلمة حلوة ده الكلمة ممكن تنعش النفس كما تنعش الماء الزهور يعني لما بنيجي نروي الورد أو نروي الخضرة بصفة عامة نلاقي نبات كده بينعنش بينبسط بيفرح الكلمة اللي ممكن تقولها الإنسان ممكن ترفعه فوق خالص ما دام مليئة بالمحبة. إذا ثلاث أسباب للشفاه غير النقية. الشفاه التي تتلوث. الإنسان الذي يحمل لسان متلون أو يحمل لسان متملق أو يحمل لسان مزيف. طبعا واضح لحضراتكم أن الانسان هو الحيوان الذي يتكلم او الكائن الذي يتكلم يعني كل الحيوانات بتطلع اصوات ملهاش معاني ولكن الانسان هو الكائن الحي الذي اعطاها الله موهبه النطق ينطق ويتكلم ويعبر ومن كلامه ده يبني حضارات كتيره وده السبب ان أقوال الله كلها في الكتاب المقدس قدمها لنا عشان تظل محفوظة قدامنا. نيجي بقى للسؤال أو الجزء الثاني من السؤال إزاي تكون شفاهنا شفتين نقيتين؟ ده جهاد ويا نفسك. جهاد. أحيانا يقول لك فلان ده لسانه بياكله يفضل يتكلم كلام كده على طول. وحين تقعدوا حتى قدام التلفزيون واحد بيتكلم كلام يقعد ساعة كاملة يتكلم تطلعوش بحاجة مفيش أي فايدة خالص في برامج كتير وحاجات زي كده إزاي يكون لسانك وشفتيك نقيتين تعال ابتدي وياك وحط كده قدامك شوية معاني حلوة عشان تساعدك القط منها معنى او اكتر علشان تساعدك في هذا الصوم وتجاهد ان تكون حياتك حياه نقيه بنقول بقلب طاهر وشفتين نقيتين اول حاجه لكي ما يكون عندك الشفاه النقيه ان يكون عندك القلب الصالح الطاهر اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت وعلامة هذا القلب الصالح الطاهر هو الذي يشكر دائما تشكر ربنا يحفظكم جميعا في واحد دايما متذمر على حاله مش عاجبه حاجة وأي حاجة تضايقه وأي حاجة يشكي منها وما هوش مستريح ودي بنلاقيها في أماكن كتيرة خالص في حياتنا ممكن في البيت ممكن في المجتمع ممكن في الدير ممكن في حياة الإنسان في الخدمة القلب الطاهر النقي هو القلب الذي يشكر باستمرار وكلكم بتحبوا المزمور بتاع فاض قلبي في المزمور المزمور ده كان يتقال يوم زواج الملك يتقال للعروسة جزء للعريس وجزء للعروسة فهو أنشودة يقول كده فاض قلبي بكلام صالح فاض يعني جاي من الفيضان يعني قلب الإنسان بيطلع كلام صالح متكلم أنا بإنشائي للملك إنشائي يعني الإنشاء يعني البيان والخطابة لساني قلم كاتب ماهر كان لسانه ده عمال يكتب بخط جميل وكلمات حلوة وبيكتبها وبيرسمها فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي للملك لساني قلم كاتب ماهر أنت أبرع جمالا من بني البشر اللسان اللي بيشكر بقى باستمرار اللي عمال يفيض بالشكر وبصح احنا بنتعلم في الكنيسه ان احنا بنبتدي صلواتنا بصلاه الشكر لكن المقصود كمان ان حياتك تبقى كلها حياه شاكره انا اتذكر حكيت قدامكم مره ان مره اسره جت من بره وحبت تزور بيت قالوا لي عايزين بيت فقير خالص نروح نخدمه فالمهم سالت ابونا بتاع المنطقه فقال لي بيت فلان تروح طبعا كلمه بيت دي كلمه يعني كبيره فراحوا لقوا واحده ست قاعده عمرها مثلا حوالي يعني ما يقرب من الأربعين قاعدة على الأرض ولا يوجد في البيت أي شيء عندها ثلاث أولاد في المدرسة بيروحوا المدرسة المجاورة ليهم مدرسة بسيطة خالص وزوجها بيشتغل على إيده كل يوم ينزل في وسط البلد يقعد لغايه ما يجي حد ياخده يشيل شويه طوب يشيل شويه رمل حاجات كده باليوميه ممكن يوم يقعد طول النهار ما يلاقيش حد يشغله وبعدين جولها الاسره دي وسالوها ازيك يا فلانه عامله ايه قاعده على الارض على حصيره عندك سرير فردت رد لطيف قوي قالت جوزي هيجيب لي السرير فسألوها تاني عندك تلاجة؟ قالت لهم جوزي هيجيب لي تلاجة جوزها ده ما حلتوش حاجة يعني كويس؟ طيب آه عندك دولاب؟ جوزي هيجيب لي الدولاب وفضلت كل الإجابات بتاعتها إن زوجها هو اللي هيجي شوفوا احترام قيمة الأسرة واحترام الزوج حتى في غيابه واحترامه أنه هو الكبير حتى لو ما كانش في إمكانه شوفوا درجة الأمانة والإخلاص المهم ربنا بعت الناس دي للأسرة دي أو للأم دي أو الزوجة دي وعملوا لها البيت كامل إيه الحكاية اللي أنا أقصدها إن إزاي الكلمة اللي أنت ممكن تقولها تكون سبب بركة في حياتك ده لولا كلمتها الطيبة ده جوزي هيجيب لي وابتدوا يتأثروا بيها ما كانوش عملوا وياها الحاجات الحلوة اللي قدموها كملوا لها بيت كامل أول حاجة كلام الشكر كلمة الشكر الطيبة بس الشكر اللي من قلبك نمرة اتنين تمتلك شفتين نقيتين عندما تتكلم بخلفية إنسان يعيش الإيمان مش يعرف الإيمان يعيش الإيمان إيماننا المسيحي يعاش إيماننا المسيحي مش مجرد مفردات ومصطلحات الإيمان المسيحي نلاقيه في أبسط حاجة في حياتنا وداود الناوي النبي قالها بطريقة لطيفة قوي قالها في المزمور كده آمنت لذلك تكلمت بيتكلم بخلفية الإيمان بالخلفية إن إيمانه هو اللي بيدفعه للكلام مش الكلام ده أي كلام يتقال ده ايمانك وحياه المسيح جواك هي اللي بتدفعك انك تتكلم عشان كده الكلمه بتطلع موزونه وبتطلع معروفه وبتطلع مؤثره وتمتلك شفتين نقيتين يقول فإذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم أيضا في رسالة كورنثوس الثانية عشان كده الشيطان لما جه يجرب المسيح في التجربة على الجبل في الثلاث تجارب اللي معروفين ابتدى السيد المسيح يتكلم بواقع الوصية بواقع الوصية مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله مكتوب لا تجرب الرب إله يرجع للوصية وهي دي الخلفية الإيمانية على رأي القديس أنبا أنطونيوس آه، أب جميع الرهبان لما بيقول لنا وبيعلمنا كلنا يقول لنا أي عمل تعمله يجب أن يكون له شاهد في الكتاب يعني الكتاب باخده وبحوله لعمل لعملي في حياتنا إنسان ينطق بالحق وكلمته كلها مسنودة بالكتاب المقدس صفة ثالثة في الشفتين النقيتين إن كلامه مليان نعمة كلمته حلوة تدخل ودنك كده وتنساب من أذنك لعقلك لقلبك وتستقر في القلب كلام مليان نعمة كلام حلو نقرا في تاريخ الآباء وفي الرهبنة آم، وكتاب بستان الرهبان كله بهذه الصورة قل لي يا أبي كلمة منفعة كلمة وكلمة تتقال كلمة ممكن تكون قصيرة لكن تعيش أجيال وأجيال وأظن قلت لكم الأسبوع اللي فات عن كلمة القديس أنبابولا أول السواح من يهرب من الضيقة يهرب من الله عبارة قالها كلمة منفعة كلمة مليانة نعمة هي عبارة فيها خمس ست كلمات لكن مليانة نعمة وتنفع ليا النهارده وتنفع ليا بكره وت- ونفعت ليا امبارح تنفع للصغير وتنفع للكبير تنفع للمتعلم وتنفع لمحدود التعليم تنفع لكل انسان وفي اي مكان كلمه مليانه نعمه الكلمات التي تمتلئ بالنعمه يقول لنا كده في آه، انجيل لوقا كان الجميع يشهدون له للمسيح ويتعجبون من كلمات النعمه الخارجه من فمه لما قعدوا يسمعوا المسيح وهو في المجمع وبيقرا في سفر اشعياء كلمات النعمه الخارجه من فمه شفتين نقيتين كمان من الشفاه النقيه ان يكون كلامك في نوع من الحكمه الكلمه الطيبه الكلمه اللي لها طعم كلنا بنز- بناخد لما بنيجي ناكل بنستسيغ الطعم اللي بناكله بنشوفه ايه بالذات لو حط حط قدامك طبق جديد او شكله غريب شويه بتدوقه الاول بتلاقي طعمه حلو بتكمل الطعام في واحد الكلام بتاعه كلام مش كلام في الهوا مش كلام آه، انشا ملوش معنى مش كلام البلاغه الجميل بس في كلمة كده تسمعها في عبارة تسمعها تقراها في كلمة تقراها مكتوبة في كتاب أو باراجراف أو فقرة أو حاجة حس كده إنها كلمات حكمة عشان كده طلعت عبارة كلمات مقصورة وإحنا حتى في الك- مجلة الكرازة بننشر بين وقت والتاني كده آه، مختارات حلو الكلام كلمات كده بتقابلنا وبنحاول نحطها قدامنا ممكن واحد تقابله كلمة يتعلم منها خبرة الحياة عندنا في الكتاب المقدس سفر الأمثال سفر الأمثال مش بيحكي حكاية سفر الأمثال كلمات كلمات كلمات أمثال كده كل بتاخد مثل وبتقدر تعيش بيه أو تتعلم منه كلمات الحكمة ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل أحد كلمة الحكمة كلمة الحكمة دي هتعلمها من الإنجيل كتير مش من كلام الناس وتكون ودانك حساسة إنك تلقط الكلمة اللي ممكن تعيش بيها أفتكر قصة قريتها عن واحد من الآباء وهو صغير وهو طالب في المدرسة آه، عندهم مدرس أمين قال للطلبة أنت من النهاردة وأنت عمرك عشر سنين ابتدي اجمع كل عبارة حلوة اتعلمتها او شفتها او قريتها في اي مكان واكتبها في كراسه خاصه ويوم لما تكبر وتتجوز وتخلف وابنك يبتدي يكبر قدمها له هديه فالراجل جمع اكتر من ألف عباره وبعدين ابتدى يوضبهم كده وعملهم هدية لابنه اللي خلفه كان صغير لابنه اللي خلفه بعد كده وابتدى يف- قال له يا ابني أعطيك وديعة الحياة خبرة الحياة حتى في الحاجات الصغيرة يعني مثلا يقول له لا تنسى في كل يوم انك تغسل سنانك قبل ما تنام عبارة كان قراها وعرف ان وراها معاني صحية مهمة فابتدى يكتبها ويسلمها لابنه فبرضه احنا لما نجمع ونعيش في الكلمات الصغيرة ده هي نستفيد بيها ويبقى كلامنا له قيمة في كل مجال انت موجود فيه نقطة تانية في الشفاه النقية انك تتكلم عند الاحتياج في واحد يتكلم عمال على بطال وفي واحد يقول له ايه اتكلم براحتك فاكرين اعلانات التليفون اتكلم براحتك آه صح براحتك بس جيبك هيتعب مش كده برضو اه وانت لما بتتكلم بتتكلم في التليفون ما هو ده برضو بتدفعوا للكلام ببلاش الايام دي بتدفعوا فاتورة وبتدفعوا مش كده برضو ولا ايه طب ما توفر الصوم ده خالص ما تتكلمش خالص جرب ايه اللي هيحصل من عشرين سنة ما كانش الناس وياها موبايلات خالص ومن مئة سنة ما كانش الناس عندها تليفونات أصلا ايه رأيك ما تجرب حكاية زي كده طب أنصحك نصيحة ما تخلي مثلا يوم واحد في الأسبوع تستخدم فيه الموبايل طب ايه رأيك بقيمة الموبايل اللي انت بتدفعه حتى لو كان قليل اطعم انسانا ايه المانع ايه المانع انك تطعم انسان تدور على انسان مش بنقول احنا طوبى للرحمة عارفينها قولوها ويايا كده طوبى للرحمة على الرحمة تحل عليه والمسيح يرحمهم يوم الدين ويحل بروح اتكلم عند الاحتياج وكل ما تقلل انشغالك بالناس تنشغل بالله اكثر وكل ما تسكت لسانك عن الحديث مع الناس يتكلم قلبك اكثر مع الله دي فايده الصوم صح في البيت في تلفزيون وفي ايدينا في موبايل وبنقعد على النت و- وبنستخدم وبنروح اشغالنا وبنخدم وبنتعب وبنذاكر وبندرس كل دي حاجات وافعال طيبه للغايه لكن الصوم لازم يغير جو حياة الإنسان تكلم عند الاحتياج كمان من الحاجات الحلوة عشان تملك الشفتين النقيتين أن تكون شاهدا في كلامك بأعمال البر أعمالك اللي فيها رحمة وفيها محبة شوف كده يقول بشرته في المزامير بشرت ببر في جماعة عظيمة هوذا شفتي لم أمنعهما أنت يا رب علمت لم أكتم عدلك في وسط قلبي تكلمت بأمانتك وخلاصك لم أخفي رحمتك وحقق عن الجماعة العظيمة بيتكلم بأعمال البر وأعمال الرحمة أخبر باسمك إخوتي زي ما قال قبل كده بنقعد ويا بعض مش بنجيب سير سين وصاد وعين وغين واللي حصل ايه وسمعته ايه وكل واحد يشتغل كانه وكاله انباء لا ده بنخ... بنع- بنقعد ويا بعض حديثنا عن المسيحنا اخبر باسمك اخوتي اقول لك ربنا عمل ويايا ايه وانت تقول لي ربنا عمل وياك ايه نقوم نطلع من القعده في لذه روحيه في عمل روحي علموا نفسكم علموا نفسكم كده ما تسيبش الحكاية الدنيا واخداك والأيام عمالة تمشي ونخلص الصوم ونخش في أسبوع الآلام وما نستفدش حاجة كل يوم من أيام الصوم له مكسب وزي ما قلت لك في المزمور من يصعد جبل الرب درجات سلم عمالين نطلعها يوم ورا يوم علشان نوصل لغاية صليب المسيح مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا الشفاه النقية أيضا هي الشفاه الكارزة باسم المسيح يقول إيه شفتاك كسلكة من قرمز وفمك حلو المسيح بيمدح المسيح بيمدح العروس أو النفس البشرية في شفاه تلاقي هذه الشفاه يقول كسلكة من القرمز القرمز اللي هو لون الدم لون الأحمر ده وكلمة سلكة يعني رفيعة يعني شفاه رقيقة ومقابل لها في اللغات القديمة كلمة سكين في واحد شفايفه كأنها سكينة وفي واحد شفايفه كأنها سلكة سلكة يعني رقيقة جدا فمك حلو والإنسان بالصورة دهيت ما بيبقاش صاحب كلام قاسي بيبقى صاحب صاحب كلام كلام رقيق يقدم الكلام الرقيق دهوت وهو بيكرز باسم المسيح لأن لما بنكرز باسم الإنجيل والإنجيل هو بشارة مفرحة إحنا بننقل الأخبار السارة أو الجود نيوز بننقلها لكل أحد بنقول له أنا فرحت بالإنجيل تعالى افرح ويايا في البيت لما يقعد الأب والأم وولادهم يقعدوا وياهم ويقروا الإنجيل معناها إن بابا وماما فرحوا بالإنجيل وبينقلوا الفرح ده للبيت جوه البيت مش في بعض بيوت ربنا يحفظكم فيها نكد نكد واحيانا بيوت بتتفنن في النكد مع ان كلمه الفن ما تجيش هي كلمه النكد لكن يعني تجاوزا وفي بيت تلاقيه فرحان احد اسباب الفرح جوه البيت وجوه الخدمه هو كلمه الله وينقل البشاره ويقدم الكرازه باسم المسيح الانسان الفرحان على الدوام آخر حاجة إن الشفتين النقيتين هما الشفاه التي تصلي وتسبح زي ما قلت لكم في الأول الدف عبارة عن شفتين شفتين بيطلعوا النغم الحلو الشفاه الحقيقية احنا عندنا الاثنين شفاه وعندنا الأحبال الصوتية حبلين برضه قريب من الحنجرة ودي الآلة الموسيقية الطبيعية بتاعتنا بتاعت الإنسان اللي بيسبح بيها ربنا يقول خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب وقولوا له ارفع كل اسم اقبل حسنا فنقدم عجول شفاهنا عجول يعني ذبايح فكأن كل تسبحة بنقدمها احنا بنقدم ذبيحة كل لحن بنقوله بالروح وبالحق احنا نقدم ذبيحة امام الله عجول فنقدم عجول شفاهنا عشان كده لما بنقول في لحن هيتن برزبية بتاع العذراء مريم بشفاعة أمنا العذراء مريم نختمه ونقول رحمة السلام ذبيحة التسبيح فبقى التسبيح ذبيحة نقدم كلنا بنشترك في تقديم هذه الذبيحة امتلك أيها الحبيب خلال هذا الصوم شفتين نقيتين امتلك شفاه تصلي وشفاه تسبح وانت في البيت طلع بعض في الصوم الكبير له مدايح كتيرة ممكن تستخدمها وترتل بيها فضلا عن التسبحة فضلا عن الألحان فضلا وجبات الصوم الكبير اللي بتتقدم في الكنيسة من خلال وسائط النعمة ممتعة للغاية وزي ما بيعلمنا داود النبي بيقول كده تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك تلذذ بالرب وبمحبته دي المحطة التانية في رحلة الصوم المقدس اللي بنفرح بيها وبنكبر خطوة بخطوة علشان نتمتع بهذا الصوم وبهذه الأيام وبفعل الصوم في حياتنا الروحية لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين من الليل ويذ سبت ريكايو كان كاي كستوس ايونا ستون ايونا نامن ويضابر نسبين ريقون من اون من اقون شاين دفسوتن كنن نوبس Temet kelloin dea kubbeno genain tema to sala. بابن من بارك لدم في طفئة جن يا بوستولوس نمن يودن بسكوبس نيت كيني من ان دیو سویو انو گاجی تیروں صابی سید انو اچارف گیم کولیم
شكرا يا ابو هاب
کریے لئی سون کریے لئی سون سمتنی کونی ایبول گویم بی اسمو ليترأف الله علينا وباركنا ويظهر وجهه علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عينات غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديس هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا وبركة هذا الصوم المقدس بركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركاتهم مقدسة ونعمتهم هباتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات
يات ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جماعكم ومع روحك أيضا